بسم الله الرحمن الرحيم
فوجئت ان جاءتني رساله على التليفون مسج في منتهى القذاره اتصلت بالرقم مره واثنين وثلاثه قافل التليفون قلت اكيد واحد واحد تليفوني عنده بس بعتها لي عن طريق الغلط الفاظ الفاحشه والبذيئه بقت موجوده على السنه الشباب النهارده كتير يضحك بيها ويضحك منها الحد الفاصل محتاجين نتغير نتغير تماما يبقى في حد فاصل واضح خط نور نور فاصل زي السيف بين الجاهليه وبين الجاهليه وبين الاسلام الحد الفاصل انا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل بس ما تزعلوش مني انك انت مطول شعرك وانت لابس طاقيه سودا وانت مش عارف عامل ايه دي منظره انت التزمت اه دخلت الدين اه بس لسه عايز تبقى الواد الحليوه اللي البنات يحب تبص لها انك برضه ما زلت واد مهم تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب بس آه، لازم عند خياطه اخر شياكه والوان بقى ما بقولش فاقعه بس الوان متميزه السيمون والكافيه وال يعني الواحد مننا يا جماعه دخل سكه الالتزام ولسه عايز يبقى متميز الجاهليه لسه هي هي احذر الاخت اللي تلتزم لازم يبقى عندها استعداد انها تغير كل حاجه في حياتها لماذا؟
العبثيه والفوضويه شعار للعصر السيء اللي الناس بتعيشه النهارده انتبه يا عبد الله تحديدا انت بتتعلم ايه تحديدا في عباداتك انت تنفع ايه تحديدا انت تقدر تفيد الدين في فاحذر الفوضويه والعبثيه اللي انت كنت عايش فيها في الجاهليه لازم تتخلص منها لازم تبقى امورك واضحه ومحدده مع الله سبحانه وتعالى كتير مننا عايش حياته كده آفة اللي مسيطرة على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى هي فوضى لذلك تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها آه فوضى الحد الفاصل لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب فاللي قام متشدد يخليه يتشدد لما يخرج من الدين واللي قام متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين انا بقول ان الشباب النهارده فيهم الاثنين هو نفس الشخص تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غايه في التسيب يعني واحد يقول لك انا عامل مشكله مع اهلي مع والدي ليه عشان البس جلابيه وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون انتبه واحد بيقول لي انا في شغلتي بتعامل مع النساء وهقفت اعمل ايه قلت له النساء حولهم على غيرك يعني قول لهم اي واحده تتعامل يبقى انت قابلها خلص انت معاها وهيتمنى اه ما هيصدق يعتبرها خدمه منك دي. مش هينفع لازم انا اتعامل معاها سيب الشغل طب لو سبت الشغل اشتغل ايه مش موضوع انا بقى اشتغل ايه اموت من الجوع يعني موت موت موت من الجوع وما تدخلش جهنم تذكر ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع ما تضيعش دينك ولو هتخسر السنه الدراسه ما تضيعش دينك ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان اي حاجه ما تضيعش دينك الحد بعض الفاصل الناس من الشباب للاسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام وقفل الشبابيك وقفل البيبان وضل الاوضه وقفل الصوت وقفل عشان ينام ليه بتجاهد عشان تنام ليه مش جاي لك نوم قوم اشتغل ما تنامش ما تنامش غير لما يغلبك النوم لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت يخرج يقف في البلكونه ينزل يقف في الشارع مش عارف يتمشى يلف بالعربيه تضييع وقت الحد الفاصل هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم ومتعود ان هو لما يروحوا رحله هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه كان متعود انهم بيحبوه كان متعود انهم بيحترموه كان متعود كان متعود كان متعود لما دخل الاسلام بقى والالتزام عايز برضه يفضل هو الزعيم الزعيم انت ادفن نفسك شويه ما تبقاش معروف مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معاك تليفونات المشايخ ويبقى معاك اه، اتصالات ويبقى مش شرط شرط خالص ادفن نفسك الحد الفاصل لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى والآن مع المحاضرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله المنان أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأسأله سبحانه الحنان أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله نسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا على الإيمان اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا نعم في هذا الزمان وقد كثرت الفتن وزادت المآسي وعم البلاء أسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية مضى معكم لقاءان في أصول الالتزام أصول الالتزام فاكرين ولا نسيتم كان الأصل في المسألة نتكلم عن أصول الالتزام وأننا نريد أخ عنده التزام على أصوله التزام على أصوله لأننا نرى في هذه الأيام وللأسف الشديد التزام مهوش منظر إلى حد كبير وذكرنا في لقاءين أصلين كان الأصل الأول هو التوحيد اللهم اجعلنا لك موحدين وذكرنا معنى كلمة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن إجمالها أن تعرف الله وأن يتعلق قلبك بالله فلا ترجو غير الله ولا تحب إلا الله ولا تنشغل إلا بالله كانت هذه الأولى والثانية كانت في التوبة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك وذكرنا هنالك أن بعض الناس بعض الإخوة يلتزم فيترك البنت اللي كان ماشي معاها ويترك التدخين ويترك سينما ومسرح ويترك بانجو وهيروين يترك هذه البلايا والمصائب التي تركها بغير توبة هو ترك وأقبل على الطاعات ونسي يتوب أو مش فاهم يعني إيه يتوب ولذلك تكلمنا ساعتها عن التوبة العقدية اللهم تب علينا يا رب العالمين وإن عايزين توبة بعقيدة أن نتوب من عقيدة إلى عقيدة توبة عقدية حقيقية ثم ألتقي معكم هذا اليوم في النقطة الثالثة من نقاط أصول الالتزام الاستعداد للتغيير قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكثيرا ما نسمع هذه الآية كثيرا ما نسمع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واعتدنا تعودنا هذه الآية اعتدناها تعودنا أن احنا نسمعها كتير وبقت مرتبطة عندنا بمعنى ان احنا في محن ومآسي اليهود مسلطين علينا والامريكان وغيرهم وده نتيجة معاصينا فلو الناس كلهم اتصلحوا ربنا هيصلح حالنا وكل انسان نسي ان يسقط هذه الآية على ذات نفسه خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا وهي قضية ان كثيرا منا ينسى أن القرآن يخاطب كل إنسان بذاته يعني حين تسمع يا أيها الذين آمنوا يبقى كأن الله جل جلاله يقول لك يا فلان ابن فلان الخطاب متوجه إليك أنت شخصيا أنت أنت أنت أنت وأنت كل إنسان مننا الخطاب خطاب القرآن يا أيها الذين آمنوا يعني بيناديك أنت بالذات دون جميع الخلق أن يحمل كل منا هذا الخطاب لنفسه شخصيا ليتم العمل قال الله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إننا بحاجة فعلا إلى أن نتغير يعني أن يكون هناك فرق بين حياتك الطويلة العريضة الكبيرة اللي انت عشتها قبل كده وحياتك في الدين لازم يكون في تغيير مش التغيير الشكلي وإنما التغيير الحقيقي الجذري لنا محاضرة بعنوان الفرق بيننا وبينهم الفرق بيننا وبينهم مين الصحابة تفتكروا في فرق بيننا وبين الصحابة في فرق يا جماعة ردوا عليا في فرق قول لي مفيش نسبة صح كده؟ آه، اقول كده مفيش نسبة فعلا وانا قلت ان انا زمان ابويا الله يرحمه علمني لما كان بيعلمني اركب عجله فكان يقول لي لازم تسبق الراجل اللي قدامنا ده لا ما اقدرش يقول لي لا تقدر يعني هو له ثلاث رجول وانت ليك رجلين بس هو له رجلين وانت ليك رجلين اسبقه فبفضل الله التشجيع ده كان يخليك تسبقه كذلك كثيرا ما اقول هم الصحابه دول كان ليهم قلبين وانت ليك قلب واحد امال ليه الصحابة وصلوا للدرجة دي احنا مش عارفين نجيبها مش مسألة وجود النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بشخصه فقط وسطهم لأن سنته موجودة هو نعم وجود شخصه له أثر لا شك بلا شك لكن مش للدرجة دي لأن الفرق بيننا وبينهم لا يتصور زي ما أخونا قال مفيش نسبة بيننا وبينهم هم حاجة واحنا حاجة تانية خالص لكن عايز اقول لك بقى الشاهد هنا ان الصحابي لما كان بيسلم كان بيحس انه اتنقل نقلة كبيرة جدا جدا فلذلك هي دي بقى كان ينظر إلى الجاهلية التي كان عليها أنها رجس فكان يستريب من كل ما فيه مما كان عليه لكن الشاب من دول النهاردة بيلتزم وداخل في الالتزام بكل جاهليته هي هي مفيش حاجة اتغيرت كنت بصلي العشاء في مسجد من اسبوع كده او اكثر قليلا مش عارف مش فاكر كنت بصلي العشاء في مسجد وبعد ما خلصنا الصلاه جم مجموعه من الشباب اتعرفوا عليه يسلموا عليه ببص فيهم كلهم بلحى ولكن لقيت 3 4 5 6 شعرهم طويل قوي على كتافهم كده واثنين ثلاثة لابسين طاقية سودة واثنين كمان آه كان ايه اه, آه الكاسكتة لابسين ك... اسمها ايه عندكم كاب كاب على دماغهم وطبعا الكل لابس البتاعة دي ايه اسمها ولا تيشيرت وبنطلون عادي فبصيت لهم كده هو انتم ملتزمين يا جماعه قالوا اه والله قلت لهم مش شايف انا مش شايف طب انت مربي شعرك ليه قال لي سنه قلت له تقسم بالله العظيم انك سايبه للسنه فقط سكت سكت لابس طاقية سودة ليه؟ يعني مش حرام يعني رسول الله طيب أنت تستطيع تقسم بالله العظيم إنك لابس طاقية سودة لله؟ تقسم؟ أنا هقول لكم بقى الكلام اللي يزعل بس ما تزعلوش مني إنك أنت مطول شعرك وأنت لابس طاقية سودة وأنت مش عارف عامل إيه دي منظرة انت التزمت اه دخلت الدين اه بس لسه عايز تبقى الواد الحليوة اللي البنات تحب تبص لك انك برضو ما زلت واد مهم تجد الاخت تلتزم وتلبس النقاب بس آه لازم عند خياطة اخر شياكة والوان بقى آه يعني ما بقولش فقعة بس الوان متميزة السيمون والكافيه وال انا ما اعرفش برضه في الحاجات دي قوي انتوا هتساعدوني اه يعني الواحد مننا يا جماعه دخل سكه الالتزام ولسه عايز يبقى متميز عايز يبقى برضه شباب بصيت في جيب واحد منهم لقيت فيه لبان اه في جيبه لسه بياكل لبان في الشارع برضه آه، مش عارف ما- بدات افتشهم بقى اقلبه الجاهليه لسه هي هي فكروني بحاجه مهمه جدا فكروني بقصه الشنطه افتكر انا قلتها قبل كده معلش اقولها ثالث رابع عاشر 20 50 انت سمعتها 18 مره قبل كده مش كده اسمعها 19 قصه الشنطه عارفينها انتوا مش كده ولا اقول طب صلي تحبوا القصص انتوا عارف كنا ملتزمين في اواخر السبعينات كده من 30 سنه يعني. ف معتكفين في العشر الاواخر من رمضان في مسجد فجاء راجل كان المسجد في منطقه راقيه في في الدقي مهندسين فدخل راجل محترم كبير في السن انتوا قاعدين كده ليه؟ لانهم معتكفين، يعني ايه معتكفين؟ يعني قاعدين في المسجد العشر الاواخر مش هتخرجوا من الجامع خالص يعني لا بتاكلوا وتشربوا وتناموا هنا؟ اه ليه كده؟ دي سنه النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاواخر من رمضان عشان التماس ليله القدر. قال ياه يعني ممكن اعتكف؟ اه جدا. قال طيب اجيب شنطتي واجي. طب اتفضل. فراح الراجل يجيب الشنطه جه مع اتنين تلاتة أربعة خدامين شايلين الشنط آه، طبعا جايبين مرتبة وملاية وكافيرتا ومخدات و... والشنطة فتح الشنط طلع تلفزيون وفيديو أهو في ناس عايز يلتزم بالشنطة معايا؟ اه عايز يدخل الالتزام بس ايه؟ اه بالشنطه بتاعته جزاك الله خير عايز يدخل الالتزام اه بس زي ما هو بالجنس وال والتيشيرت وال- والكاب وال- واللبانه وال و- وينام ال- الفجر لا الفجر انا مش عشان انزل الفجر لا ما ينفعش اصلا ما بنام ما بقومش آه القران لا هو انا اقعد قدام واحد يقعد يهزقني آه، لسه احنا اطفال عايز يدخل الالتزام بالشنطه ان البنات برضو تفضل تشايفه انه حلو وجميل ويتعاكس وان هو يعني يبقى برضو له مكانته والتهريج والهزار وال... التزام بالشنطه انا عايزك تسيب الشنطه وتدخل دين ربنا نظيف بدون اهواء بدون شروط ربنا هو اللي يشرط فلذلك لابد من أصول الالتزام الاستعداد للإيه؟ للتغيير عندك استعداد أنك تتغير مش أنك تغير أنك أنت نفسك تتغير من جواك الأخت اللي تلتزم لازم يبقى عندها استعداد أنها تغير كل حاجة في حياتها يبقى عندك استعداد بتحب إيه وبتكره إيه بتنام إزاي وتنام إمتى بتاكل إيه وتاكل إزاي وتاكل فين بتتكلم ازاي وتكلم مين لذلك في رواسب في جاهليه كتير جدا لازم تتشال عشان كده بقول لك ان الصحابي لما يدخل الاسلام بيستريب ينظر الى كل ما كان عليه في الجاهليه نظره المستريب ينفع ده يجوا يسالوا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله رقى نرقي بها شوف لدرجه ايه بقى آه، احنا بنرقي قال عرضوا علي رقاكم قل لي بتقول ايه يبقى لما سالوا النبي عن الرقى يبقى دليل انهم كانوا بينظروا لكل حاجه دي تنفع في الاسلام ولا ما تنفعش فانا عايزك تبقى كده دي تنفع في الالتزام ولا ما تنفعش ينفع بقى كده ولا ما ينفعش ينفع اقول كده ولا ما ينفعش سبحان الله العظيم امس والله فوجئت ان جاءتني رساله على التليفون مسج ها ال- في منتهى القذاره فاتصلت بالرقم مره واثنين وثلاثه قافل التليفون فقلت اكيد واحد اكيد إن الشباب بيهزروا بالكلام ده واحد تليفوني عنده بس بعتها لي عن طريق الغلط مش قصده جاي يبعتها لحد تاني بعتها لواحد اللي هي الكلام القبيح الفاحش نكته يعني بس نكته فاحشه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا ايه ولا فاحش ولا بذيء الفاظ الفاحشة والبذيئة بقت موجودة على ألسنة الشباب النهاردة كتير يضحك بيها ويضحك منها للأسف الشديد إن بقت النكت وال- والتهريج وال... محتاجين نتغير نتغير تماما ويبقى في حد فاصل واضح خط نور نور فاصل زي السيف بين الجاهلية وبين الإسلام لذلك أنا نقيت لكم النهاردة عشرة من الرواسب الجاهلية اللي احنا عايزين نتخلص منها وإن كانت الرواسب الجاهلية بالمئات بالآلاف بس أنا نقيت بس عشرة أول أول نقطة من رواسب الجاهلية يجب عليك أن تتخلص منها العبثية والفوضوية العبثية والفوضوية شعار العصر السيء اللي الناس بتعيشه النهارده لذلك الناس معجبين بكده يعني لما يجي الأغاني تلاقي أغانيهم فوضى تخبيط وترزيع ومش عارف ايه يبقى هو ده هو ده الفن تلاقي الناس زمان كانوا يحبوا الحاجات ال- المنمنمه الجميله المظبوطه زي ما بقول لك كده حتى في الفن دي سمه من سمات ال- من سمات العصر النهارده الفوضى شخبطه ولخبطه يرمي شويه بويه كده وهو ده شفت اللوحه تامل اه إيه، كده حتى في المباني في ال في يعني شفت زمان آه، لما تلاقي طقم آه، انتري او ما كانش انتري بقى كان الصالونات شوف التدهيب والدقه المتناهيه في عمل ورقه الورده النهارده آه، الامريكاني عباره عن ايه آه، ش- كم ك- كم بتاع ده كم قطن ولا بتاع ال- كم سفنج تقعد عليه وخلاص هي دي الفوضويه النهاردة الفوضى والعبث هو سمة شباب عصرنا الدين دي منظم إنه لقول فصل وما هو وما هو بالهزل هتدخل سكة الدين تبقى الأمور في منتهى الوضوح والتحديد الدين كده الدين كده عشان كده لما بنسأل عن التأمين حلال ولا حرام يقول التأمين حرام ليه؟ لأنه ربا وغرر عارف يعني ايه غرر؟ مش عارف يعني يعني ايه غرر؟ الإسلام يشترط في البيع والشراء أن تبيع سلعة محددة بثمن محدد لازم فلذلك نهى عن بيع حبل الحبلة يعني لو بقرة حبلة لا يجوز أنك تبيع اللي ببطنها نهى عن بيع الثمر حتى يبدو نضجه نهى انك انت تبيع البلح على النخل لحد ما يثمر الجنينه لحد ما تثمر نهى ان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه الشاهد ان الاسلام امور واضحه في النور محدده فالتامين غرر يعني ايه غرر يعني بيقول له هتدفع كل شهر 200 جنيه واذا حصلت لك حادثه ولا كارثه تاخد 20000 جنيه مثلا مثلا ممكن تحصل الحادثة دي بعد خمس شهور وممكن ما تحصلش 20 سنة صح ولا لا ده اسمه غرض لأنه مش بيع بين في شيء معلوم كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم لأجل معلوم هو ده الدين الدين ما فيهش فوضى عشان كده أنا لو سألتك في الدين هدفك إيه لما جيت تلتزم هدفك إيه مش الراجل الصحابي لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قسم له قسمه من الفيء وبعته له قال ايه قال يا رسول الله اني لم اتبعك على هذا لم ابايعك على هذا انما اتبعتك على ان اضرب بسهم من هنا فاموت فادخل الجنه يبقى الراجل كان عارف تحديدا هو هو عايز ايه انت عرفت في الدين انت عايز ايه ولا اهو هو ده هي دي الفوضوية والعبثية ولذلك تحديدا انت بتتعلم ايه تحديدا في عباداتك انت تنفع ايه في الصيام ولا في الصلاة ولا في الذكر ولا في تلاوة القرآن ولا في قيام الليل تحديدا انت تقدر تفيد الدين في ايه تنفع الدين في ايه الفوضوية والعبثية اللي انت كنت عايش فيها في الجاهلية لازم لازم تتخلص منها لازم تبقى أمورك واضحة ومحددة مع الله سبحانه وتعالى كتير مننا عايش حياته كده زي ما قلت لكم قبل كده ان انا في خطبه الجمعه بقول هل انت سعيد وكتير من الناس هيقول لي والله ما انا عارف هو انا سعيد ولا لا انا مبسوط ولا مش مبسوط مش عارف بجد مش عارف تحديدا كده هل انا سعيد ولا مش سعيد انا باكل واشرب عايش يعني مش مستوره بس سعيد مش عارف هي دي الفوضويه والعبثيه اللي الناس عايشه فيها انت هتقوم الليل طب ايه طب انت هتتعلم هتتعلم ايه وتتعلم من مين وفي خلال قد ايه طب هتحفظ القران ازاي وامتى وفين وتخلصه امتى دي امور لازم تبقى محدده الافه اللي مسيطره على الشباب في زماننا حتى الملتزمين هي فوضى فوضى حياه فوضى لذلك تدخل الاوضه بتاعته تلاقيها اه فوضى اوضه فوضى جزمته هنا وقميصه هنا والبتاع هنا وكتبه مرميه تحت المكتب وتحت السرير وفوق الدولاب فوضى فوضى عايش فوضى مواعيده كلها فوضى فلذلك اول شيء لازم نتخلص منه اللي هو الايه الفوضويه والعبثيه بلاش عبث ديننا جد ونبطل لعب ايضا من ما ينبغي ان نتخلص منه الغلو الغلو أنا أقصد به إن الترخص الجافي أو التشدد الجافي الشباب النهاردة بيدخل في الدين وابن القيم بيقول ومن عجائب الشيطان أنه يشام النفس فينظر أي القوتين عليها أغلب لما يجي واحد يلتزم الشيطان يشمه الراجل ده ينفع متشدد ولا ينفع متسيب فاللي قام متشدد يخليه يتشدد لما يخرج من الدين واللي قام متسيب يخليه يتسيب لما يخرج من الدين انا بقول ان الشباب النهارده فيهم الاثنين يعني مش في واحد متشدد وواحد متسيب لا لا لا لا هو نفس الشخص ما تزعلوش مني بتاع مصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك والمهندسين دول تحديدا ها تلاقيه فيه الاثنين تلاقيه فيه حتت عنيف فيها جدا وحتت غاية في التسيب وهو كله دين وفي الاثنين هو مش صح يعني واحد يقول لك انا عامل مشكله مع اهلي مع والدي ليه عشان البس جلابيه وهو في نفس الوقت في بنات بيبعت لهم رسائل وبيكلمهم في التليفون الله مش تتعجب منه ده طب انت عامل مشكله مع والدك عشان تلبس قميص جلابيه يعني عامل مشكله ليه ما هو لبس القميص مش فرض ولبس البنطلون مش حرام مش حرام البس بنطلون واسع فضفاض محترم محترم ما هو انا بزعل من اللي الاقيه داخل يصلي ولابس بنطلون ترنج او جينز ملزق ملزق عليه او غيره يا ابني خذوا زينتكم عند كل مسجد قول له هي دي زينه عصرنا غلط غلط مش زينه المحترمين مش زينه الوقار اللي ينفع تدخل بيها على ربنا انتوا تزعلوا مني اوعوا تزعلوا بحبكم خايف عليكم نفسي تدخلوا الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فزي ما اقول لك كده عامل مشكلة على ان هو مثلا يحضر جلسة مشكلة او خناقة في البيت ان زملائه الاخوة انه يجوا له او يروح لهم او غيره وفي نفس الوقت ما بيقومش الفجر ابدا يبقى متسيب متسيب من جهه وغاية في التشدد من جهة تانية وقد يكون تشدد ملوش لازمة يعني لو انت وجدت في البيت مع اهلك ان وجود الاخوة يجوا لك او انت تروح لهم مشكلة بلاش بلاش منها يعني ما تعرفهمش انك انت رايح للاخوة وفي نفس الوقت ما يجولكش هم البيت خلاص وريح ابوك امك دول الاصل لانك انت لو عملت مشاكل في البيت لو انت عملت مشاكل في البيت عندك ساعتها مش هتعرف تعيش ايمانيتك صح كل الناس اللي عملوا مشاكل في البيت مع ابائهم وامهاتهم في الاخر ترك الالتزام مع شديد الاسف يعني فلذلك الامور تؤخذ بال باللطف والرفق والخبره فاياك من الترخص الجافي او الغلو والتشدد الجافي خليك وسط احب الامور الى الله ايه الوسط لا تتشدد ولا تترخص أيضا من رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها تعظيم أمر الدنيا تعظيم أمر الدنيا سواء كانت الدنيا دي مال أو شهادة أو جاه منصب تعظيم أمر هذه القضية تعظيما مبالغا فيه ينبغي أن نعرف حقيقة الدنيا في نظر الإسلام وكتير جدا قلت لكم الأحب إلى الله أو المأمور به في دين الإسلام إنك تبقى غني ولا فقير لا دي ولا دي الإسلام لم يأمرك تبقى غني ولا يأمرك تبقى فقير الإسلام يأمرك إنك تبقى راضي عن ربنا عامل في رضا ربنا تبقى غني ولا فقير ده بقى إيه مش موضوعنا مش موضوعنا يبقى عندك ملايين مش حرام مش حرام بالعكس بالعكس بالعكس خالص يبقى عندك ملايين بس الشرط انك ما تبيعش دينك ما تضيعش دينك عشان الفلوس ولا تضيع دينك عشان الشهاده ولا تضيع دينك عشان الشغل ولا تضيع دينك عشان المجتمع والبيئه ولا عشان اللبس حافظ على دينك طيب ينفع ابقى فقير جدا جدا مطلوبة الفقر حشمة مفيش مشكلة خالص طب يا شيخ تنصحني بإيه أبقى غني ولا فقير أنصحك ما تضيعش دينك وصلت آه مش موضوعنا بقى إنك أنت يبقى عندك كام لا الموضوع إن دينك فين يعني أشتغل الشغلانة دي ولا لا القضية مش قضية فلوس قد ايه القضية قضية الشغلانة دي ترضي ربنا ولا لا الشغلانه دي لما اكون فيها هضيع ديني ولا لا سبحان الملك واحد بيقول لي انا في شغلتي بتعامل مع النساء وهافتن هضيع اعمل ايه قلت له النساء حولهم على غيرك يعني انت معاك زملاء رجال صح اه طيب حولهم يعني قول لهم اي واحده تتعامل ابقى انت قابلها خلص انت معاها وهيتمنى اه ما هيصدق يعتبرها خدمه منك دي مش هينفع لازم انا اتعامل معاها سيب الشغل طب لو سبت الشغل اشتغل ايه مش موضوع انا بقى اشتغل ايه اموت من الجوع يعني موت موت موت من الجوع وما تدخلش جهنم ده اخر كلام كده من الاخر ما تضيعش دينك ولو هتموت من الجوع ما تضيعش دينك ولا هو تخسر السنة في الدراسة ما تضيعش دينك ما تضيعش دينك وتدخل جهنم علشان أي حاجة هي دي نظرة الإسلام للحياة صليت على الرسول زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم فلذلك لابد أن نعرف نظرة الإسلام إلى الدنيا نظرة الإسلام للدنيا إنها مش مرفوضة تماما بالعكس أنا قلت لك إن إحنا لازم نبقى صناع الحياة ما نسيبش الدنيا للناس مطلقا وإنما يبقى لينا دور في صناعة وصياغة الدنيا وفي نفس الوقت يبقى لينا دور بحيث إن إحنا ما نضيعش ده نمرة أربعة من أمور رواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها انعدام مفهوم الولاء والبراء انتوا فاهمين يعني ايه ولاء وبراء ولاء اسم بنت وبراء اسم ولد الولاء والبراء يعني الموالاه والحب في الله والبراء ان انا اتبرأ وابغض في الله أحب مين واكره مين ده دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لذلك قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ها دي أشد آية في الولاء والبراء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء كأن أبوك بيقول لك أنت لا ابني ولا أعرفك فليس من الله في شيء ربنا يتبرى منك لو أنت حبيت الكافرين أكتر من المؤمنين الكلام ده في الجاهلية هتبقى صورته واضحة اللي بيحب مايكل جاكسون و ايه جون ترافولتا حاجات قديمة آه، معلش أنا مش عايز أقول لكم الأسماء القديمة بس الشاهد إيه؟ إنك بتحب مين في الجاهلية واضحة واضحة ها؟ في كفار من المغنيين والممثلين والمهرجين بل والمخترعين ها؟ هتقول لي نيوتن و... وفرويد وفلان وفلان وفلان واينشتاين كل ده واضح في الجاهليه لا في الاسلام بقى بتحب مين وتكره مين هو ده الموضوع عايزين مفهوم الولاء والبراء بتحب مين وبتكره مين انا مش عايز اقول لك ما بتكلمش بقى, بقى على الاسماء الغربيه الكافره اللي انت ما زلت على الحياد دلوقتي لا بتحبه ولا بتكرهه مثلا يعني وان كانت يعني بيستهويك شويه ما فيش دلوقتي مارادونا بقى فيه آه فلان وفلان من بتوع الكوره وفلانه وفلانه من المشهورات موقفك ايه لازم البغض في الله لا ده اشد من كده وقلت الكلام ده بقى في الحلقه اللي فاتت البنت اللي انت كنت معاشي معاها في الجاهليه البنت اللي كنت بتحبها كام سنه وماشيين مع بعض وما اعرفش انتوا وصلتوا لحد ايه لكن دلوقتي الوضع ايه يجب ان تبغضها في الله لانها كانت تعينك على معصيه الله واللي لسه بحبها يبقى قلبك مش نظيف هي دي رواسب الجاهليه اللي يجب ان نتخلص منها من مفاهيم الولاء والبراء من العجب العجاب ان تجد اخت ملتزمه لابسه السواد وماشيه جنبها واحده متبرجه تماما كانها عاريه كيف يجوز هذا كيف مش ممكن لو إنسانة مخلصة تمشي مع حد بالشكل ده تقول لي عشان ربنا يهديها لا لا مش كده أنا ما أفرطش في ديني عشان ربنا يهدي حد بالعكس ده دايما خلي بالك أن مسؤوليتك في الشرع نفسك أولا قبل كل البشر ده أصل شرعي ينبغي ألا ننساه قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف لا تكلف إلا نفسك قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فمن رواسب الجاهلية التي يجب أن نتخلص منها ولاء الكفار والفساق والمجرمين نتخلص من هذه ومعاداة ما زال حتى الآن بعض الملتزمين الإخوة اللي بيلتزم بالدين جديد لسه يقول لك أصلا أنا ما بحبش ريحة السنية إزاي إزاي ما تحبش إزاي ما تحبش لازم تحب لازم تحب كل إنسان مسلم بيصلي لازم تحبه ولازم تواليه ولازم تدعي له ولازم تساعده لازم فرض عليك هو ده الولاء والبراء لازم يا جماعة وقفة عشان ننظف قلبنا نطلع قلبنا بره كده ونبدأ نشوف في مين بنحب مين ونكره مين ونبدأ ما نحبش غير اللي بيحب ربنا وما نكرهش غير اللي بيكره ربنا خمسة شدة الاعتداد بالنفس ومراعاة حظها كتير من الشباب مغرور قوي مغرور قوي معجب بنفسه قوي شايف نفسه قوي مفكر ان هو ابن باشا في الدين بقى نقول مفكر ان هو ابن تيميه مش ابن باشا آه وكم من أخت تلتزم وفكرت نفسها بنت تيمية خلاص كل الناس دولك بقر ما بيفهموش وهي بس اللي بتفهم كل الناس دول في السقف والجار وهي بس اللي عندها دين كل الناس دولك عيال ما ايه ده ياي وهو اللي مفكر نفسه هو بتاع ربنا عشان كده كتير من الشباب اللي بيعملوا مشاكل في البيوت مع ابائهم وامهاتهم السر في هذا انه بيعامل ابوه على ان ابوه فاجر ابوه ما بيصليش ابوه ما بيعرفش ربنا ابوه لا يا ابني مهما يكن هو هو ابوه واعلم منك وافهم منك وخاض الحياه قبلك لازم تشيل جزمه ابوك فوق دماغك لازم قول لي ده ما بيصليش ولو ده بيدخن ولو ده بيقعد يتفرج على افلام مش كويسه ولو برضه ابوك شيله على راسك من فوق لازم كتير من الشباب مغرور قوي مغرور بنفسه ومعجب بنفسه وهو احد اسباب الهلاك قال العلماء ان حد التواضع أن تظن أن كل من تراه أفضل منك يعني ما يعدي عليك واحد كده تقول أهو ده أحسن مني وده كمان أحسن مني لما تقف في ميدان التحرير كده وتبص على الناس تقول يا كل الناس دول أنضف مني لازم من جواك كده هو ده التواضع هو ده المطلوب هو ده الوضع السليم وإلا كنت من المغرورين ستة المبالغات تحس في حياة الشباب كثير من المبالغة المبالغة خلق حتى في المجتمع واقعي في هذه الأيام بيضربوا له مثال مضحك من الطرف يعني أن طفلا كان يبالغ كثيرا فأتى يقول لأمه لقد رأيت في الحمام صرصارا أكبر من الفيل فقالت له أمه لقد قلت لك مليون مرة لا تبالغ الواد جاب المبالغة منين من أمه ما هي بتقول هي قالت له مليون ما فيش مليون بس هي كده الولد جاب المبالغة من هنا البيوت النهاردة بالشكل ده تحصل مثلا حادثة في مدينة نصر عربيتين أو عربية خبطت واحد فشالوه على الرصيف خلاص قام مشي جه واحد يحكيها يقول لك أنا شفته عربية خبطت واحد طلع فوق 3 متر لو التاني بقى اللي سمعها يحكيها يقول لك ده حصلت حادثة مروعة عربية خبطته طلع فوق 3 متر ونزل على بوز العربية شطته 6 متر لو واحد تالت بقى يحكيها في الدين كتير يحصل كده تسمع انه يقول لك فلان ده يقرا قران صوته من الجنه مش ممكن خرافة وتلاقي الصوت عادي جدا يقول لك فلان ده لما تشوفه لا لا لا بحر من بحور العلم عالم كبير عالم وتقعد معاه تلاقيه ما قراش كتابين على بعض المبالغات يقول لك اما امبارح انا قمت ليله يعني سبحان الله صليت بحوالي 20 جزء طب قريت من فين لفين؟ قريت يجي 10 صفحات من سوره البقره وهو عدهم 20 جزء أقصد يعني دي أمثلة واقعية جدا الكلام ده بيجري على ألسنة الناس يقول لك يعني ده المشكلة النهاردة مش عارف حصل كم يجي ألف أخ من مدينة نصر ما مبالغات مبالغات وكل المبالغات دي لها أثر سيء مبالغات يجي يقول لك أنا عندي فتور لدرجة إن أنا هكفر مبالغة مبالغة مبالغة في توصيف الأمراض مبالغة في تهويل الأعمال مبالغة في في عرض الحقائق مبالغة في نشر الإشاعات مبالغة عايش حياته كلها مبالغة وهذه في دنيا الالتزام في جو الدين لا تجوز لأنها كذب قالت امرأة لولدها تعال أعطك فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تعطيه قالت أعطيه تمرة فقال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة التهويل والمبالغات دي كذب كذب هتكتب عليك كذبة عند ربنا سبحانه وتعالى فلذلك لابد أن تتخلص من هذه ألا تذكر إلا الحقيقة تحديدا بالظبط حقيقة لا تزيد حرف واحد سبعة الفراغ وتضييع الوقت واحنا داخلين على زمن الصيف والشباب يشكو الفراغ عشان كده بيشترك في النادي وعشان كده بيروح يصيف وعشان كده بيقعد قدام التلفزيون لأنه حاسس بالإيه؟ فراغ الحقيقة مفيش فراغ حقيقة قال الله سبحانه وتعالى كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقضي ما أمره يعني إن الإنسان لم يقم بأوامر الله لأن الأوامر كثيرة وبعض العلماء يقول الواجبات أكثر من الأوقات فلو أن إنسانا أراد أن يصلي في اليوم مئة ركعه خلينا في في السنة أراد أن يصلي في اليوم أربعين ركعة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم أربعين ركعة عارفينهم دول 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل 40 ركعة لم ينقص أبدا في حياته في يوم عن الأربعين ركعة فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى مفيش أقل من 40 40 ركعة دول الحد الأدنى كان إذا فاته ورده من الليل 11 ركعة بتوع الليل قضاه بالنهار يبقى لو إنسان يصلي في اليوم 40 ركعة ويقرأ كل يوم خمس أجزاء زي الصحابة كانوا بيختموا كل أسبوع ويقرأ كل يوم خمس أجزاء ويتعلم كل يوم باب في الفقه وباب في العقيدة ويصوم يوم ويوم ويصل الرحم ويبر الوالدين و ويحفظ بعد التلاوة نعم يحفظ ويراجع ويزور ويصلي الصلوات في جماعة يجد وقت بعد دول في إيه ساعتها يقول لي خمس أجزاء كتير فيش وقت هنقول له طب خليهم ثلاث أجزاء طب خليهم جزئين وبرضه هيقول مفيش وقت أمال اللي بيقولوا فراغ دول بيقولوا منين جاب الفراغ منين لأنه عطلان ما بيشتغلش لأنه جاهل ما يعرفش اللي عليه ما يعرفش وإلا فعلا ما فيش وقت الوقت ضيق جدا ولذلك من رواسب الجاهلية إنك بتضيع الوقت تقتل الوقت بعض الناس من الشباب للأسف الشديد بينام في اليوم 8 ساعات و10 ساعات في اليوم ينام ويتقلب ويجاهد عشان ينام وقفل الشبابيك وقفل البيبان وضل الأوضة وقفل الصوت عشان ينام ليه بتجاهد عشان تنام ليه مش جاي لك نوم قوم اشتغل ما تنامش ما تنامش غير لما يغلبك النوم لكن هو بينام شيء من تضييع الوقت يخرج يقف في البلكونه ينزل يقف في الشارع مش عارف يتمشى يلف بالعربيه تضييع وقت تضييع وقت لانه مش عارف يعمل ايه والا لو عارف يعمل ايه فالواجبات اكثر من الاوقات ايضا عدم الانضباط الشرعي في المعاملات تعامل مع الاخرين محتاج انضباط شرعي فأولا تعاملك مع المشايخ بالأدب والتوقير ومن هم أكبر منك سنا مع الوالدين والأقارب العم والخال والعمة والخالة النهاردة أنا شايف إن في تهريج زيادة عن اللزوم في جرأة على الكبار زيادة عن اللزوم فيش توقير كما ينبغي دي الأولى اثنين التعامل مع النساء انضباط شرعي ايه حدود التعامل مع المرأة الأجنبية يعني ينفع أقول لها السلام عليكم ولا ما ينفعش ينفع أما تسألني أجاوب عليها ولا ما أجاوبش ينفع أما تتصل بالتليفون أرد عليها أكلمها إزاي الكلام ده كله محتاج انضباط شرعي محتاج تعرف شرعيا احنا زي ما قلنا اول عنصر اللي هو الفوضويه والعبثيه خلاص العمليه ما بقتش فوضى لازم تعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز ايه اللي يحل وايه اللي لا يحل في التعاملات التعاملات المادية لو انا خدت من واحد 100 جنيه سلف خدتها منه بتهريج ينفع ارجعها له ولا ما ينفعش لو انا احرجت واحد وانا قاعد في عربيته وقلت له البتاعه دي جميله قال لي خدها بسيف الحياء خدتها منه يجوز ولا لا يجوز حلال ولا حرام لو انا كنت في بيت واحد ولو واحد جاني وجاب لي هديه ارد له الهديه ولا مش شرط ودي من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا لا التعاملات التعاملات الكثيره انا راكب تاكسي وصلني المكان الفلاني وصلني عايز كام قال لي 20 جنيه ينفع اديله 5 جنيه ويخبط دماغه في الحيطه ولا ما ينفعش لازم ارضيه والا هيجي يوم القيامه ياخد من حسناتي ينفع اركب من غير ما اتفق اصلا ينفع اروح ازور ناس بدون بدون موعد سابق ينفع ادخل من غير اذن ينفع افتح كمبيوتر حد والف فيه بدون اذنه بدون رضاه ينفع افتح تليفونه واطلع على رسائله بدون اذنه ورضاه ينفع اسمع وهو بيكلم مين كل دي معاملات في حياتك الحياه بعد الالتزام موضوع تاني مختلف ما هياش على مزاجك ما هياش هيصه واحنا متعودين على كده لا ده دين كل تعامل صغير أو كبير دين دين حلال وحرام جنة ونار معصية وطاعة حسنة وسيئة فلذلك لابد من الانضباط الشرعي في المعاملات مع الآخرين تسعة من الرواسب الجاهلية التي يجب التخلص منها حب الظهور هو متعود ان هو لما كان في النادي كان الزعيم كان هو الكبير ومتعود ان هو لما يروحوا رحله هو اللي بيضحك وكل الناس بتسمع كلامه كان متعود انهم بيحبوه كان متعود انهم بيحترموه كان متعود كان متعود كان متعود لما دخل الاسلام بقى والالتزام لما دخل باب الالتزام وبقى راجل ملتزم ودين عايز برضه يفضل هو طب ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله التقي الخفي التقي الإيه؟ الخفي الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا فين اللي دخل الالتزام ونفسه في دي قال أيوب السختياني ما صدق الله عبد أحب الشهرة اللي يحب أن يكون مشهور ومعروف يبقى مش صادق مع ربنا أبدا أبدا لازم تحرص أنك ما تعرفش حد ولا حد يعرفك خليك ماشي جنب الحيط بالراحة كده لحد ما توصل لباب الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب ما تحرصش على غير هذا لذلك قال بعض السلف ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه أترجم؟ واضح ولا ترجم؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه لو جبنا بذرة حبيت قمحة أو حبيت ذرة أو حبيت فول وضعناها على سطح الأرض ومع المية هتنبت هيخرج فيها نبتة زرعة خضراء لكن هتبقى ضعيفة جدا ضعيفة جدا هض... أي شوية هواء يوقعوها لكن الفولة دي أو الحبيت القمح لو أو الزرعة النبتة لو دفناها في الأرض وأخذت فترة حضانة كافية وبعد كده ظهرت فلما تتعرض للضوء يبقى جذرها إيه ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت جذرها ثابت كذلك أنت ادفن نفسك شوية ما تبقاش معروف مش لازم تعرف الشيخ فلان والشيخ فلان ويبقى معاك تليفونات المشايخ ويبقى معاك اه اتصالات ويبقى مش شرط مش شرط خالص ادفن نفسك مش شرط ان كل الناس تعرفك وفي المسجد اه ده تلميذ الشيخ فلان ده بيتعلم عند الشيخ فلان ده بيحضر للشيخ فلان ده بيروح عند الشيخ فلان مش شرط بلاش المنظر المنظرة اللي انت عايز تعيشها في الإسلام بعد ما عشتها في المعاصي مش شرط بلاش منها مش شرط ادفن نفسك في أرض الخمول فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه اللي بيظهر على طول كده ما بيتمش ما بيتمش ما بيكبرش عشرة وهي الأخيرة التشبع بما لم يعطى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور واضح ولا ترجم برضو طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يزعم أشياء ليست فيه وليست عنده قال إبراهيم بن أدهم لقد مر على الناس زمان كانوا يراؤون بأعمالهم وقد جاء علينا زمان صار الناس يراؤون بما لم يعملوا وصلت يا ابني برضه ولا لسه آه لك يا سلام ده أنا قمت الليل امبارح وهو ما قامش نايم في السرير ليه؟ للساعة تسعة ليرائي بما لم يعمل ختمت القرآن كم مرة الحمد لله أنا ما بعديش علي شهر غير لما أختم القرآن وهو من رمضان ما بصش في المصحف أنت تعرف الشيخ فلان ده حبيبي كده وهو عمره ما شافه قريت ايه من الكتب قريت سمعت ايه من الشرايط سمعت شريط كده اه طبعا طبعا ده سمعه من زمان جدا ده, ده شريط قديم مش كده وهو ما سمعش ولا قرا المتشبع بايه بما لم يعطى بما لم يعطى واضح ان في نفاق واضح في زماننا وكثير ولا انتم ملاحظين ان الكلام اللي انا بقوله مش واقعي للأسف سامحوني بس احنا بنضغط على الجرح النازف عشان نوقف النزيف نزيف فقدان الإخوة انتوا بتشهدوا معايا ان في ناس كتير جدا التزم وبعدين وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وبعدين التزم وبعدين ترك وهو دلوقتي فين الله أعلم ممكن تبقى انت قاعد كده في المسجد تسمع كلام ربنا وهو قاعد مع بنت دلوقتي في الكازينو اللي كان ملتزم وما تكلمه عينيه تدمع ويقول لك انا كنت زيك كده ادعي لي ربنا يتوب عليا لكن ده نتيجه اللي انا بقول لك عليه ده ان في رواسب من رواسب الجاهليه موجوده وكتير جدا ولم يتخلص منها فالرواسب السيئه تتفشى وتنتشر ارى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام لذلك هذه الرواسب السيئة الموجودة في قلبك من رواسب الجاهلية من أيام الذنوب والمعاصي بتحب إيه وبتكره إيه بتندفع وتنفعل بإيه معجب وبتتكلم كتير وتتكلم عن نفسك الرواسب اللي احنا قلنا عليها النهاردة العشرة دي دي بعض فتات من آلاف جواك زي دي لابد من وقفة لتصحيح الأوضاع لابد من وقفة عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وما ترجعش على رجليك تاني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم وأدخلنا الجنة برحمتك أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله